قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله في قصة الصراع على الدنيا وفي زماننا زمن الشهوات واستعلائها نقف مع قصة أصح- صاحبي الجنتين واضرب لهم صاحب الجنتين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين وقفنا مع كلمة جعلنا ورؤية أن الرزق من الله وأن المعطي الوهاب هو الله وقفنا مع كلمة جعلنا لأحدهما هما اثنين جعلنا لأحدهما جنتين أن يتوقف ها هنا قلبك فلا يرى العطاء إلا من الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو وانتقلنا نقلة سريعة لننظر إلى سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما طلب عرش بلقيس الذي تتمنظر به تتباهى به ولها عرش عظيم قال أيكم يأتيني بعرشها قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك اللي عنده علم من الكتاب قال له أنا أجيبه لك غمض عينك فتحها تلاقيها قدامك ومن عظمة القرآن كلام الله اقرأ سياق الآيات كده قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده فلما على طول قالوا غمض عينك شفتها هتلاقيه موجود لقاه قدامه فلما رآه مستقرا زي ما نقول ايه منصوب كمان جابوا ورصوا هي هو ده الشاهد اللي انا عايز اسوقه من كلام سيدنا سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني سبحان الله العظيم هي دي النقطة اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت واحنا بنقول هو وحش ان ربنا ينعم عليا ويعافيني وما يبتلينيش وحش ولا خطر ان ربنا يديني فلوس ويديني اولاد ويديني صحة ويديني راحة بال ومفيش مشاكل ومفيش ابتلاءات خالص ده وحش ده خطر لا بالعكس ده جميل ورائع بشرط أن تعرف أن هذا ابتلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر الفقر فتنة والغنى فتنة امتحان قال الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ابتلاء بالشر وابتلاء بالخير وإلينا ترجعون وبعدين هترجع لربنا يحاسبك بقى ويديك حسابك على الخير وعلى الشر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ابتلاء كده ابتلاء وكده ابتلاء عشان كده ابن القيم بيقول ايه انت مملوك مبتلى في صورة مالك متصرف انت مملوك ومبتلى في صورة مالك متصرف شكلك مالك تملك شكلك متصرف بتتصرف بإذنك لكن الحقيقة انك مملوك ومبتلى انت وكيل في الفلوس دي مش مالك قال سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الفلوس اللي في جيبك الجنيه اللي في جيبك ده عدى على كام يد قبلك وهيعدي على كام يد بعدك الكرسي اللي انت قاعد عليه ده قاعد عليه كام واحد قبليك وهيقعد عليه كام واحد بعديك ما هياش دايما مش بتاعتك وتلك الأيام نداولها بين الناس نداولها بين الناس فهي كده الأيام دول فلذلك ينبغي أن تفهم إن اللي أنت أعطيته ده مبتلى فيه ما أنتش مالكه قصة طريفة آه عشان بس نفهم قضية المال ان زوج بنتي اتسرقت عربيته عنده عربية اتسرقت من قدام البيت نسأل الله أن يخلفه خيرا منها فالمهم اتصلت ببنتي زعلانة بتبكي قال لها بقول لها يا بنتي أنت زعلانة ليه؟ هي لا عربيتك ولا عربية أبوك قالت لي لا عربيتي فقلت لها عربيتك هو ده الغلط بقى لا انت ولا زوجك ولا ابوكي كان لهم عربيات ده اللي رزق مين الله فالعربيه من ربنا وربنا خدها انت زعلانه ليه هي دي كلمه ابن القيم فاذا اصاب المال الذي في يده نائبه علم أن صاحب المال أصاب مال نفسه فماله هو والجزع والسخط أصل اللي اداني العربية دي الله واللي خدها الله ما هي مش قالت لجوز لزوجها كده قالت له أرأيت لو أن لجيراننا عندنا عارية فاستردوا عاريتهم أكنت تحزن قال لا قالت فاحتسب ولدك ربنا ادانا ولد ومات خلاص اللي اعطى الله واللي اخذ الله قدر ورزق نجزع ليه ونسخط ليه انما الس- الذي يسخط ويجزع اللي بيرى انه مالك ولا ينبغي للعبد ان يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه انما انت خازن سيدنا النبي قال كده قال يا أيها الناس والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إنما أنا خازن والذي يعطي هو الله سيدنا النبي قال لهم ده أنا أنا بس أمين مخزن إنما أنا خازن والذي يعطي هو الله هي دي إنك تشوف نفسك أمين مخزن انت بس الفلوس دي كتير اقول لك ما تعرفش الفلوس اللي ربنا اداها لك دي رزق مين يمكن رزق امك اللي انت بتعولها ربنا اعطاها لك ليها انت بس موصلاتي يمكن رزق لاولادك دول المساكين سبحان الله العظيم عشان كده انا عايز اواسي المحروم الذي لم يعطى مالا قل قل الحمد لله والله انا اشهد في احوال الناس اليوم عظمه الله من الناس من لا يصلحه الا الفقر ولو ان الله اغناه لفسد حاله ده واقع واقسم بالله سبحان الله العظيم هي كده قال سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وفي ناس تانيين لا يصلحهم الا الغنى ولو الفلوس قلت شويه معاه يفسد حاله طبائع وخلقه كان في واحد صاحبنا زوجته قرفاه ومطلعه عينه ومطفشاه كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله في العمل للدين ليل ونهار تلاقيه لما ربنا كرمه بقى بواحدة تانية مريحاه فسد حاله فهي كده أقدار وأرزاق اللي ممشيها القد العليم الحكيم القدير تقدير وتدبير الحكيم تقدير وتدبير الحكيم سبحانه وتعالى فأنت مملوك لحكيم سبحان الله فلازم تفهم دي هي هي دي اللي عايزين نخرج منها من كلمة جعلنا اللي هنخرج بيه من كلمة من كلمة جعلنا أن تدبير الكون يعطيك أو يمنعك ذلك تقديره وتدبيره سبحانه فرض عنه في جميع الأحوال إذا أنعم عليك لا ينبغي أن ترى أن هذه النعمة التي أعطاكها لفضلك أو لخيرك وإنما هو امتحان امتحان ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا اختبار مين اللي أحسن عمل مين اللي عمله أحسن هو ده هتنجح في الاختبار ولا لا هتنجو في الاختبار ده ولا لا هتعدي الاختبار ده ولا لا لما تنظر بقى للخير انه اختبار وتنظر للشر انه اختبار تعيش نفسية الامتحان نفسية الممتحن ان لما تجيلك النعم ما تغترش ولا تطغى ولما ينزل البلاء لا تنسى ولا تأسى ولا تضجر وإنما تعلم ان ده امتحان وهيعدي وده امتحان وهيعدي بس مين اللي هيعدي ابن الجوزي بيقول ايه ايها المذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج فانما هي ساعات وتنقضي فاحرص على ان ترحل عنك ايام البلاء مادحه لا قادحه هو ده لما ننظر الى النعم على انها ابتلاء وننظر الى البلايا على انها ابتلاء نبقى حريصين ان احنا ننجح في البلاء ده جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر سبحان الله العظيم العلماء بيقولوا وكان له ثمر يعني كان عنده فلوس غير الجنتين دي مش محتاج له كمان كان عنده فلوس كان له ثمر كان له ثمر اخر غير الجنتين دول او كان الكلام ده الواقعه دي الحادثه دي القصه دي وقت ما كانت الدنيا مثمره وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا عايزين نتصور مع بعض القصه انهم مثلا مثلا مثلا احنا بندي مثال يعني مثال بعيد عن المثال انهم كانوا اتنين زملاء في الجامعه مع بعض زملاء في ايام الطلبه والتلمذه كانوا مع بعض وفرق بينهما آه، القدر او نقول ربنا سبحانه وتعالى فرق بينهما باقداره ان شويه كانوا مع بعض في طلبه في في ثانوي وبعد كده دخلوا الجامعه ده دخل كليه وده دخل كليه فضلوا مع بعض برضه وبعدين خلصوا الكليه آه، آه، راحوا ال ال- ال- فرق يعني اشتغل في ناحيه وده اشتغل في ناحيه وده اتجوز من مكان وده اتجوز من مكان بعد مده من الزمن اتقابلوا واحد فقير والتاني غني الغني خد الفقير في الجنينة بتاعته دي وبيقول له ايه انا اكثر منك مالا واعز نفرا هو اللي بدأ الحوار ولكن شوف الكلمة قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أنا آه. من كلمة أنا دي أنا يا رب قنا شر أنفسنا قال له أنا أكثر منك هذه الجملة جمعت مجموعة من الأمراض والسوءات النفسية والخلقية دلت على نفسية خبيثة مليئة بالأمراض هذه النفسية الخبيثة والأمراض أفرزت نتيجة سلسلة طويلة من التفكير بطريقة خاطئة وللأسف الشديد إن الأمراض اللي ظهرت في كلمة أنا أكثر منك أمراض منتشرة كتير جدا هذه الأيام أنا مرض إبليس أنا خير منه وانتوا فاكرين كنا عملنا درس كامل اسمه أمراض الأبالسة ولاد الأبالسة أولها الكبر العجب الغرور احتقار الآخرين رؤية النفس الحقد والحسد رؤية الكمال للنفس رؤية الغنى والاستغناء تعالي على الآخرين البطر بالنعمة أعوذ بالله والله مجرد تعديد الأمراض دي يخوف يوجع القلب والله يخوف قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أنا المشكلة إن كتير من الناس وهو في سياق الكلام كده يقول أنا والعياذ بالله من كلمة أنا هو اصل كلمه والعياذ بالله من كلمه انا آه، ده كلام المطلوب انا اللي جواك اللي جواك انا اللي جواك دي تتقتل المهلم ابن ابي صفره كان ماشي بين ثوبين فقال له أحدهم لا تمشي هذه المشية تكبر عليه قال ألا تدري من أنا ألا تعرفني أنت عارف أنا مين أنت عارف أنت بتكلم مين فقال بلى أعرفك أولك جيفة قذرة أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة وأنت بينهما تحمل العذرة قال له بلى أعرفك أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين هو ده الكلام قبل ما تقول أنا أنت مين أنت مين يعني أنت إيه مهما يكن بمنتهى البساطة شوية صداع نصفي بلاش بلاش نصفي صداع عادي يفسد عليك دنياك انت مين بقى قلت لكم قبل كده قصة واحد كان مريض وكان عنده 600 مشغلهم في مصانعه وشركاته 600 عامل بيصرف عليهم فكان حواليه مثلا 10 12 15 كده فكان راقد في المستشفى وعنده مغص في جنبه عنده مغص في جنبه فبره واقفين 10 12 فبيصرخ للدكاتره انا تعبان انا تعبان انا عندي مغص انا تعبان شيلوا لي المغص ده هاتوا لي اي حد من اللي بره يشيل المغص ده ياخده بدالي مفيش حد يقدر يشيل المغص ولا حد يقدر يشيله بدالك ولو كان حبيبك هي دي انت مين انت مين انت مين انت في قبضة الملك قال له يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن شوف لما الرحمن يعذب رحم كتير قوي قوي فلما عذب يبقى عذب انا احذرك من كلمه انا مش من كلمه انا من أن تقر الأنا في قلبك القضية مش كلمة أنا كثير من الناس النهاردة وخصوصا حين يبتلى بالغنى أو يبتلى بالمنصب أو يبتلى بالشهرة كل دي بلاءات تلاقي انا دي جواه الكلمه اللي احنا بنتر- بنتندر بيها انت عارف بتتكلم مع مين انت عارف انا مين هي دي ما قالش انا اهو بس هي دي انا حتى مع زوجته وولاده انا الاول انا اهم انا اللي اقول انا اللي امر انا اللي امشي انا حتى لو ما قالش انا بس هي دي هي دي مشكلة انا ودايما لما يقول انا نقول له انت مين انت مش عارفني ولا ايه لا مش عارفك ده انا وليكن ايه يعني هتكون مين عند ربنا سبحان الله العظيم كان في واحد آه، طالب شهرة اسمه السامري من أصحاب سيدنا موسى سبحان الله هو كان عايز يبقى زعيم عايز يبقى مشهور عايز يبقى صاحب فكر عايز يبقى مطاع وله اتباع وحواليه محبين ومعجبين عارفين ربنا عاقبه بايه قال له اذهب اذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس المفسرون يقولون انه ابتلي بمرض جلدي خبيث كان جلده بيتطاير فكان اللي يشوفه يبعد عنه لا مساس ما يلمسش حد ولا حد يلمسه لان كان حرصه ان الناس تلف حواليه وتتكاتف حواليه وتجتمع حواليه فابتدع لهم بدعه ال او اخترع لهم اختراع العجل اللي يدخل الهوى من دبره يخرج من انفه في فله خوار فقال هذا الهكم واله موسى وقع الناس في الشرك بيخترع ويبتكر عشان ي- ي- ي- يبتكر يرتكب زعامه عشان يبقى زعيم فربنا عاقبه بنقيض قصده انت عايز الناس تتلم حواليك ادي الناس بتنفر منك شفت بقى ازاي انك لو قلت انا ممكن يعاملك بنقيض قصدك انا بالفلوس ياخد فلوسك ودايما نقول ان اخطر شيء في الدنيا الغنى بغير الله فالذي يستغني بماله اذا سلب الله منه المال ذل بس بيبقى اذل من والذي يستغني بالمنصب لما يسلب منه المنصب يذل اللي مستغني بالناس لما ينفر عنه الناس يذل اللي مستغني بصحته او بشهرته او بدنيته لما تسلب منه الدنيا تعال اتفرج عليه قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا اخوتي هذا المرض مرض الكبر الغرور العجب رؤيه النفس ده كل ده مرض واحد لكن هذا المرض بيستدعي كل الامراض السيئه الاخرى قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا عامل تقييم للناس على ان اللي عنده فلوس اكتر يبقى هو الاحسن هي دي خطوره مرضه إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الطغيان بقى يحصل طغيان ومجاوزة الحد تحصل أمراض أخرى جنب هذا المرض اللي هو مرض الكبر الغرور العجب رؤية النفس احتقار الآخرين يجي بقى الطغيان يتجاوز حده بقى في الكلام يبدا يقيم الناس بناء على اللي معاهم من فلوس لما المشركين قالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ربنا قال ايه اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آه. إخوتي إذا خرجنا من الحلقة دي بفايدة فهي أن تنزع الأنا من قلبك إنك تذل ربنا شوية وتخضع لربنا شوية وتذل لعباد الله الذل للأب والأم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الذل للمؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ده علامة إنك مش شايف أنا ودخل جنته أخطر شيء في الدنيا أن تتكبر على الله ودي نتيجة المرض ده عياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله ألقاكم في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله